بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في محطة تانية من الطريق إلى النجاح والمحطات اللي احنا ماشيين بيها كل محطة بتبني أكنها سلالم كل سلم بيطلعك للسلم اللي فوقها لغاية ما توصل إلى أعلى القمة إن شاء الله وبدأنا ببساطة كده مش هاخد وقت كبير في إن أعمل مراجعة أنا عارف في ناس كتير بتطلب مني راجع تاني عشان خاطر نقدر نكمل آه، بقية المعلومات اللي هديها لكم إن شاء الله في طريق إلى النجاح فأول حاجة اتكلمنا فيها إن جذور النجاح الأولانية هي الله سبحانه وتعالى التوكل على المولى عز وجل حق التوكل وبعد كده المعرفه بقدراتك اللامحدوده وبامكانياتك والفرق بين الاثنين القدرات هي اللي اداها لنا الله سبحانه وتعالى بدون حدود والامكانيات هي اللي انت بتتعلمها في الحياه خبراتك وتجاربك اللغات اللي بتتعلمها الدراسات آه، دي امكانياتك ودي ممكن تحسن فيها فانت بتستخدم القدرات في الامكانيات والامكانيات تحطها في الفعل ولو لقيت النتيجه مش مبسوط منها ارجع تاني وغير اسلوبك وغير الفعل وحسن في آه، استخدم القدرات وحسن في امكانياتك وبعدين اتكلمنا في المفهوم الذاتي قلنا ايه هو المفهوم الذاتي انه بيتكون من ايه وان في الادراك ادراك ادالك معنى جواها الاسماء جواها المعاني وبعد كده ده اتكونت لك لغه واللغه بنستخدمها عشان نطلب احتياجاتنا او نتصل بيها مع نفسنا او مع العالم الخارجي فعندنا الادراك ادانا معنى المعنى كون لنا لغه واللغه جواها قيم واعتقادات وجواها مبادئ وجهات النظر تجاه الاشياء وده بيوصلك للسلوك والاحاسيس وبدأنا نتكلم شوية شوية على المفهوم الذاتي إنه مكتسب وإنه منتظم وإنه ديناميكي كلمة مكتسب يعني مكتسب من العالم الخارجي يعني معنى كده ممكن نقدر نعمل تغيير فيه إن شاء الله ومنتظم إنه منتظم عشان يضمن بقائك وأمنك في المكان اللي هي منطقة الأمان اللي اتكلمنا فيها ولا هي بسميها منطقة أمان لو زادت عن اللزوم بسميها منطقة الموت الإنسان لما يرتاح زيادة عن اللزوم يبقى في الحالات دي مفيش تقدم مفيش نمو وبعد كده بدأنا نتكلم على جزء ديناميكي ان هو سبب مسؤول عن النشاط، الجزء الديناميكي اللي فيك نشط، ده اللي بيتحرك، ده اللي بيحركك عشان خاطر تقدر تحقق اهدافك. وكلمنا ان المشكله بين الجزء الديناميكي والجزء المنتظم معظم المشاكل اللي بتوصل اللي بتوصل للناس اكنه جزئين موجودين جواك بيتخانقوا مع بعض الجزء المنتظم بيشدك عشان تفضل زي ما انت مش معنى كده مش عايزك يتقدم لكن عاوز يضمن بقائك عاوز يضمن ان مفيش حاجه ممكن تهدد حياتك فانت لو عملت تغيير كبير في حياتك هتلاقي الجزء المنتظم يشدك تاني من, و... من ترجع تاني زي ما كنت عايش قبل كده اما الجزء الديناميكي ده اللي بيحركك لقدام بفرض مثلا عايز تنزل وزنك او تبطل التدخين او تتعلم لغه او تعمل دراسه او تنزل تعمل اي حاجه او تشتري كتاب هتبص تلاقي ده ب- انت بتعمله بالجزء الديناميكي اما الجزء المنتظم ده اللي بيخليك بتحافظ على امنك واسلوبك في الحياه اللي انت متعود عليه اما الجزء الديناميكي بيخرجك عن حيز التعود هنا وكلمتكم قبل كده عشان الجزء الديناميكي يبقى منتظم والمنتظم يبقى ديناميكي لازم تعمل حاجه اسمها التغيير التدريجي وهنا بتتقبل نفسك تماما لازم تعرف تسامح عشان تخلي مفهومك الذاتي نظيف غير كده هي لله سبحانه وتعالى وبتاخد عليها كمان حسنات فسامح اول باول ريح الطاقه بتاعتك اول باول ومن هنا تلاقي مفهومك الذاتي دخل فيه التسامح اصبح عندك سريع لانه لله سبحانه وتعالى فالتقبل الذاتي التسامح المتكامل وبعد كده اتخاذ القرار بتاخد قرار وعندك رهبه وعندك اهدافك بتحطها في الفعل ده اللي يخليك توصل مفهومك الذاتي يبدا يتحسن كل يوم لانك متعود انك عندك اهداف بتحطها في الفعل وتتعلم منها وتحطها تاني في الفعل لغايه ما توصل وتحقق اهدافك وبعدين اتكلمنا على قوه الادراك لان اول حاجه جوه المفهوم الذاتي اول حاجه جت لنا في الحياه هي الادراك واتكلمنا على الادراك اللاواعي ان الناس عايشه بطريقه لا واعيه وحطينا وقت بي- كبير فيها ان ازاي الناس ممكن حد مثلا يكون عايش بطريقه لا واعيه بالنسبه للجزء اللي هو الروحاني الجزء الديني ممكن يكون انسان متدين جدا بيقرا القران حافظه وفي الاحاديث وتلاقيه يبكي وهو يعني بيتكلم على الله سبحانه وتعالى من حب للمولى عز وجل وبعدين ممكن يكون بينصب على الناس وهو مش واخد باله يقول لك والله دي حاجه ودي حاجه طب ازاي يعني يقول لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك والحاجات الخايبه دي الممكن توصل لمرحله انه متزن روحانيا لكن مش متزن روحانيا لان لما يجي يتعامل مع الناس يتعامل معاهم بطريقه تكون سيئه جدا لكن هو مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى يصلي ويصوم ويدي الفرائض فمش واخد باله اللي بيعمله خطر جدا عليه لان بيضيعه تماما في الدنيا وفي الاخره فتبص تلاقي انسان ممكن يكون روحانيا بيصلي ويصوم لكن شخصيا ومعاملاته مع الناس ما هياش معامله روحانيه اطلاقا انا فاكر في وقت من الاوقات وانا بره طبعا خصوصا لما نيجي نتعامل مع الناس بيكون في عارف في المحامين بيجوا وبعدين بتكون في عقود بتتعمل فالمحامي بتاعي والمحامي بتاعه ممكن ناخد وقت كبير على ما نخلص العقود فالراجل ده قال لي تعرف ايه رايك بلا محامين بلا بتاع تعالى نقرا الفاتحه انا اول ما قال لي نقرا الفاتحه دخل قلبي فسلمت عليه قرينا الفاتحه ما عملناش عقود بدات اشتغل معاه نصب عليا في مئة ألف دولار الله هي الفاتحة بتاعتك غير بتاعتنا ولا إيه فتبص تلاقي إنه مش واخد باله لكن هو طاقي جدا وخدمني كتير ولكن مشكلته إنه مش عارف لما بيتعامل مع الناس بيستغلهم أو بينصب عليهم أو عارف باستمرار في حاجة مخبيها لك إن عاوز هو عاوز أناني فلما توصل للمرحلة دي بتوصل لمرحلة تقول إزاي يا ترى أنا عندي إدراك إن أنا روحانياتي دي ما هياش متزنة إن أنا بشتغل بروحانيات لكن في نفس الوقت بتعامل مع الناس بطريقه تانية خالص يبقى انت مش روحاني بقى يبقى انت مش مدني زي ما بتقول انت ملخبط داخليا فممكن انسان يكون في وقت من الاوقات يكون انسان روحاني كويس لكن بينصب على الناس بيتعامل معاهم غلط يكون بيدخن التدخين اسال اي حد في الدنيا حلال ولا حرام واحد يقول لك طب بلاش الحلال والحرام طب هي صحيه هل فيها فيتامينات فيها اكل طب بتدخن ليه فالتدخين نفسه خطر جدا في الدنيا والاخره دلوقتي انت بتعملها بطريقه تلقائيه بدات وانت صغير اتعلمت العاده بدات تكررها اكتر من مره لغايه ما وصلت لمرحله بقت عاده بدات تعملها من غير ما تفكر اصبحت بتعملها بعد الاكل تلاقي نفسك يقول لك عاوز احبس بقى بسجارتين هي دي هتحبس هتحبس انفاخ انفاسك بحالها بس انت مش بتحبس بسجارتين خليني اخد سيجاره عشان اعرف في ناس عنده عاده عشان يوم من النوم يعرف يتكلم معاك كلمتين لازم سيجارتين وواحد قهوه الله ما بتتنفسش حتى هوا نظيف الرئه بتديها ايه المخ بتديله ايه عارف جواك كل حته فيك هديتك من الله سبحانه وتعالى وهتشهد ضدك يوم القيامه يا ما هتشهد معاك عارف دول اولادك دول دول اللي هم بيدعموك عشان تنجح في حياتك لكن لما توصل لمرحله وانت بتدخن بتتعب الكبد وبتتعب الكلى وبتتعب القلب وبتتعب مخك كل حته فيك تعبانه فتبص تلاقي بعدين عايز تكون عايز تنجح ازاي في حياتك طالما عندك سلوكيات سلبيه فالنهارده الناجح اللي بيفكر ويستخدم قدراته اللامحدوده وصحته وحافظ عليها لان غير كده دي لله سبحانه وتعالى مش بس لك ولما نيجي نتكلم على القيم الجزء الصحي قيمه كبيره هنتكلم عليها ركن كبير منقسم لثلاث اقسام ودي الحياه اللاواعيه ده بس الجزء الروحاني الجزء الصحي شخص ما يبانش اي حاجه لصحته بيفكر تفكير سلبي يكون متضايق ينبه حاجه اللي متضايق بيها يخلي المخ شغالها له طول الليل يوم الصبح تعبان القرحه العصبيه النهارده بص ليا حسب الاحصائيات العالميه واحد من اثنين في العالم بيموت بالسكته القلبيه واحد من ثلاثة بيموت بالسرطان واحد من أربعة عنده القرحة العصبية إيه الأرقام العجيبة دي فالناس عاوز يكون صحته كويسة لكن ما بيعملش أي حاجة عشان يحسن صحته فايه اللي انت عملته اخيرا الادراك يخليك تبدا التغيير فتبص تلاقي العيشه اللاواعيه ان شخص بيتعامل بطريقه غير صحيه وبعدين اتكلمنا بعد كده غير حكايه الصحه ودي حاجات مهمه جدا خد بالك من الحياه اللاواعيه انك عايش لاواعيا روحانيا لاواعيا صحيا لاواعيا شخصيا ما بتقراش ما بتنميش نفسك ما ب... عارف ما بتتعلمش حاجه جديده ما بتقدمش نفسك باستمرار وبعدين لاواعيا عائليا ممكن حد من غير ما ياخد باله يقول لمراته هطلقك لو عملتش كذا وبالنسبه للمراه مهما كانت ناجحه مهما كانت قويه المراه عندها حاجه مهمه جدا بالنسبه لها اللي هي بنتكلم عليها الامان والضمان على فكره ان شاء الله في ال 30 حلقه اللي هنتكلم عليهم لايف جزء منها هيكون جزء عائلي جزء اجتماعي هتكلم على اسرار العلاقات الزوجيه الناجحه ودي حاجه في منتهى الروعه في 12 سر لو ما مشيتش وراهم دول هتتطلق هتبص تلاقي لان هتلاقي الشخص اللي قدامك مختلف عنك تماما في القيم في النظام التمثيلي في الشخصيات في الادراكات كل دي اختلافات لما تعرفش تتعامل معاها ازاي هتختلف ولما تختلف العقل البشري بيركز بتركيز واحد والعقل البشري بيبني على اخر تركيز فممكن كل ما تفتكر في الشخص المخ يفكرك باخر تجربه وبعدين يبني لك عليها هنتعلم المبادئ دي ان شاء الله مع بعض دلوقتي عندك العيشه اللاواعيه اللي هي الاجتماعيه انك ممكن تزعل اصدقائك تزعل الناس الناس في شهر رمضان بيعزموا بعض وانت لا اشمعنى انت لان هم حاسين ان هم مش بيتمتعوا بيك فمش يعني ابعد انت في رمضان احسن خلينا نعرف ناخد لنا حسنات فتبص تلاقي الموبايل بتاعك ما بيرنش لانك لوحدك ايه السبب علاقاتك مش كويسه اللي بتتعلم فن الاتصال الادراك يخليك تتعلم فن الاتصال مع الاخرين ومع نفسك تعرف ان في اربع شخصيات مختلفه الشخص الودود والقيادي والمحلل والشخص المعبر لما تتعلم الشخصيات دي بتعرف انت مين فبتحسن علاقتك مع نفسك وبتعرف الناس مين كمان بتحسن علاقتك معاهم فمن هنا ده الجزء الاجتماعي لما توصل للجزء المهني انت بتعمل ايه بتشتغل ايه انت مبسوط من شغلك طب ليه مش مبسوط طب ممكن تحسن نفسك ازاي في شغلك ايه اللي ممكن تعمله عشان تكون افضل في شغلك يا ترى حسنت نفسك اخيرا اتعلمت حاجه تحسنك في شغلك لو لا يبقى انت عايش بطريقه لا واعيه بس عمال تشتكي وخلاص ما تحسن نفسك في شغلك وجهز نفسك للي انت عاوزه بعدين وبعدين ماديا اخبارك ايه ماديا مبسوط ماديا ولا بتشتكي بس ايه اللي انت عملته اخيرا عشان تحسن حياتك الماديه فبص لأ معظم الناس عايش بطريقه لا واعيه من غير ما يفكر دلوقتي ده الادراك اللاواعي بنتكلم بعد كده في الادراك السلبي انت في دي حياه لا واعيه الناس عايشه فيها بطريقه من غير ما تفكر ده دلوقتي الادراك السلبي الادراك السلبي انك تدرك ان في حاجه سلبيه في حياتك ما بتعملش اي حاجه عشان تغيرها الكلام ده معناه ايه ادركت ان التدريق ان التدخين غلط صحيا حرام روحانيا حرام من كل ناحيه ومع ذلك اكنها دخلت من ودن وخرجت من الودن الثانيه ولكنك سمعت حاجه ده الادراك السلبي الادراك السلبي انك بتدرك تماما ان في حاجه خطر عليك وانها مش مظبوطه وانها عاده سيئه ما بتعملش اي شيء عشان خاطر تغيرها طالما ما بتعملش ايه عشان تغيرها هتزيد فيها هتكون اكتر فيها هتكون اقوى فيها لان العقل البشري مش ممكن اطلاقا العقل البشري شغال بحاجه اسمها success mechanism success mechanism يعني عنده عنده عنده زي ما يكون مصنع للنجاح النجاح العقل البشري لا يعي الفشل هو بينجحك في اللي انت فيه طب واحد يقول لك طب انا فاشل لا انت مش فاشل لو انت بتفكر بالفشل المخ هيخليك فاشل ناجح هينجحك في الفشل ادي اللي بيعمله المخ فخد بالك العقل البشري يعرف فقط اتجاهات ادي اتجاه سلبي ادي اتجاه ايجابي هيوديك ويدعمك في اي حاجه انت تقولها له لان الله سبحانه وتعالى خلقه واداهولك هديه عشان يدعمك اشتغل بيه هيشتغل معاك تشتغل ضده هيشتغل ضدك اللي انت بتقوله له هينفذه لك علشان كده تاخد بالك من العيشه اللاواعيه خد بالك من الادراك السلبي ولما نرجع ان شاء الله هنبدا نتكلم على الادراك الايجابي وبقيه الاصناف من انواع الادراك وازاي نحول الادراك السلبي الى ايجابي وده اللي احنا بنتكلم عليه ده جذور النجاح في الطريق الى النجاح ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا فما تروحش كده ولا كده خليك معايا هكون معاك بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في الطريق إلى النجاح وكنا بنتكلم على الحياة اللاواعية على العيشة التلقائية لأن 90% من كل سلوكياتنا بنعملها تلقائيا من غير ما نفكر السلوك تلقائي الافكار بنعملها من غير ما نفكر يعني يعني ايه فكره من غير ما تفكر لان الفكره اتزرعت جواك فمش محتاج تفكر فيها تاني فبتعملها تلقائيا عشان بتحصل تلقائيا لو سلبيه هتلاقي نفسك عايش في تعاسه برضه بطريقه لا واعيه عشان كده اتكلمنا في الحياه اللاواعيه وقسمناها في سبع اركان الجزء الروحاني والجزء الصحي والجزء الشخصي والجزء العائلي والجزء المهني والجزء المادي طول ما احنا ماشيين اتكلمنا في دول وبعدين عندك الادراك السلبي واتكلمنا قلنا الادراك السلبي انك بتدرك ان في شيء خطا ومستمر فيه انك بتدرك انك بتصلي غلط ومع ذلك برضه بتصلي بنفس الطريقه بتصلي بسرعه ما انتش فاهم حاجه ومع ذلك برضه بتصلي بنفس الطريقه انك صايم وبتتكلم على الناس وبرضه بتصوم بنفس الطريقه انك بتتكلم عن ناس ودي غيبه ومفيش تغيير انك بتدخن وعارف ان دي مصيبه ومفيش تغيير انك بتتكلم عارف في بتتعلم لغات وبعدين ما تكملش تشتري كتاب وبعدين ما تقراهوش عارف ان في حاجه اللي بتعملها بدات تدرك عارف دي حاجه من ضعف التقدير الذاتي وهنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل ناس تشتري حاجات مش محتاجه لها تشتري كتب ما تقراهاش تتفرج على كتير على التلفزيون بتضيع وقته على الفاضي ممكن تتفرج على حاجات بتحبها لكن لا ليه طول النهار ما بيعملش حاجه خالص ابص ليه التدخين الاكل وانت بتاكل وانت مش جعان كل دي مشاكل سلب بتوصلك ده اللي احنا بنسميه الادراك السلبي دلوقتي الادراك الايجابي الادراك الايجابي في فرق ضخم بينه بالادراك السلبي انت عايش بطريقه تلقائيه لا واعيه لان احنا اتبرمجنا على الاسلوب ده وتعودنا ان احنا نتصرف بهذه الطريقه انك بتتعصب من لما تاخد بالك بدات تدرك ان انت بتتعصب على اولادك عارفين قبل ما اكلمكم في الادراك الايجابي في قصه في منتهى الخطوره وده حد انا اعرفه شخصيا الراجل ده بلد من بلاد العربيه في يوم من الايام راجع بيته وهو تعبان جدا وتعبان نفسيا وكان عنده مشكله مع مديره وبعدين زوجته قالت له ابنك عمل كذا وكذا عمل حاجه ضايقته الولد عنده اربع سنين راح واخد عصايه راح ضارب ابنه بيها ما خدش باله ان العصايه كان فيها مسمار فالولد رجله اتفتحت اخدت 12 غرزه اربع سنين يكون عمليه يعني ودوه المستشفى المشكله بقى الولد كان المسمار كان مصدي فعمل غرغرينه في رجله ورجله دخل فيها تسمم فالاطباء اضطروا يقطعوا له رجله اليمين لغايه الركبه الراجل ما كانش مصدق نفسه كان واقف بره اوضه مش قادر يجمع قوته عشان يخش يشوف ابنه وبعدين اخيرا مسك نفسه من البكا ودخل قعد لابنه هو بيقول له سامحني والولد بيقول له بابا مش عاوز اشوف دموعك ابدا عمري ما هعمل اللي انا عملته ده تاني بس لو سمحت اديني رجلي تاني وانا مش هعمل كده تاني الاب ما استحملش طلع فوق سطوح المستشفى ورمى نفسه من فوق ايه السبب اتسرب بطريقه لا واعيه ضرب ابنه من غير ما فكر مش عارف ان ابنه ده هديته من الله سبحانه وتعالى على فكره احنا لا نملك اولادنا دول هدايانا من الله سبحانه وتعالى وهنتحاسب عليهم او نتحاسب بيهم لازم تاخد بالك ابني او بنتي اربيهم احسن تربيه كلنا غلطنا في تربيه اولادنا ولكن لازم يكون واحد يعرف يربيهم بالعقل انا لسه دلوقتي بقول يعني لو رجعت تاني للماضي كنت ربيت اولادي بطريقه افضل من كده بكتير يعني احنا علاقتنا اتحسنت كتير وكل يوم بتتحسن افضل لكن لما جابوا هم اولادهم انا اصبحت اكتر بكتير جدا مع احفادي ما عندكش فكره بحبهم قد ايه واقعد العب معاهم واولادي بربهم باحسن طريقه لان قلت لهم من صغرهم كلموهم كلموهم اكنهم كبار بتديله ثقه في نفسه لكن احنا اتعودنا لما حد من اولادنا يقول حاجه ما تمسكش دي الله ما الطفل كل حاجه بالنسبه له جديده عاوز يلمس كل حاجه ما تمسكش دي لما ماما ما تاخدش بالها همسكها لان لازم اتعلم فما حدش علمني فانا ببص ولا اولادي بيعلموا اولادهم بيتكلموا معاهم فاولادهم طالعين مش خايفين مش خايف حد يضربه او حد يشده او يعنفه او يشخط فيه لانهم اتربوا على الراحه وفي نفس الوقت عارفين كل حاجه فيها حدودها فين ويكلمهم بالله سبحانه وتعالى من صغرهم دلوقتي بيكملوا سنه قريب وما شاء الله الثقه في نفسهم عاليه جدا ايه السبب بيعرف ازاي الاب والام يعاملوهم صح فتبص تلاقي نيجي نتكلم على الادراك الايجابي ان انا ادركت انا شخصيا ان انا كنت بربي ولادي بالاسلوب اللي انا اتعلمته زائد اللي انا قريته زائد شخصيتي انا وبعدين ربيتهم باللي انا اعرفه لكن كنت عاوز اربيهم افضل فبدات اروح دورات واروح آه، امسيات واروح بتاع عشان اتعلم ومع ذلك برضو السبع سنين الاولانيين جذور الشخصيه بتاعتنا بتبقى فيها صعوبه انك تعمل فيها تغيير لكن مع الالحاح ومع الاصرار والتكرار لان على فكره هنتكلم في العادات ان شاء الله بالتفصيل هي العاده بتتكون ازاي عباره عن فكره كانت صعبة جيت تحطها في الفعل ما عرفتش فكرت فيها تاني حطيتها في الفعل كررتها أكتر مرة بقت سهلة طالما بقت سهلة فعلها بقت عادة وبعد كده اتعود عليها خلاص بقت عادة هنتكلم في العادات وازاي بتتكون وازاي العادات السلبية موجودة وازاي نحولها إلى إيجابية الإدراك الإيجابي أصبحت تدرك إن في حاجة سلبية بتحصل في حياتك وبتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تغيرها عرفت ان التدخين غلط سواء صحيا او شخصيا او نفسيا او من كل ناحيه وكمان حرام ومع ذلك برضه بتدخن ده بادراك سلبي لكن اول ما تقررت ثانيه واحده بقى انا عرفت انا يا رب بسيبها لله سبحانه وتعالى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها فانت بتقول يا رب انا سبتها لان دي لا اكل ولا شرب ولا فاكهه ولا فيتامينات ولا حاجه دول شويه دخان محطوط فيهم نيكوتين بتبوظ لي كل حته جوايا وكمان حرام فاللي انا بعمله ده وبعدين لما اطلع ادخن اذي الناس اللي حواليا وابقى انا ظالم وبعدين ابوظ الكون عارف يعني ايه ابوظ الكون هل انا مسؤول للدرجه دي اه بتاخد اكسجين تطلع ثاني اكسيد الكربون بالنيكوتين النباتات المفروض بتاخد منك الاكسجين ثاني اكسيد الكربون عشان خاطر تتنفس بيه فانت بتموتها وبعدين الذره اللي انت خدتها نظيفه بتطلعها مش نظيفه تاخد عليها سيئه فتبص تلاقي لازم تبدا تفكر تقول انا ادركت فمن اول النهارده مش هدخن تاني ليه تركتها لله لانها لانها مش صحيه مش روحانيه خطر ده بقى الادراك الايجابي بتعمل كل تقدر عليه في اطباء في دكاتره النهارده في في حاجات في التنويم بالايحاء على فكره اساليب التنويم بالايحاء تساعدك تتخلص من التدخين في اقل من ساعتين بتاخد منك انت القرار والرغبه التوكل على الله سبحانه وتعالى اي مختص في تنويم البحار ممكن يساعدك تخلص من التدخين فتش دور اقرا فتش خش في الانترنت ازاي ابطل التدخين هتلاقي معلومات جميله جدا المهم انك بدات طالما بدات ربنا سبحانه وتعالى قال لك وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله مؤمن وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا فابدا على الاقل تقول انا نويت يا رب وربنا تشوف هيساعدك قد ايه فمن هنا ده الادراك الايجابي الادراك الايجابي بتدرك في حاجه سلبيه وبتبدا تغيرها من حياتك دلوقتي عندنا ادراك ادراك قوتين اساسيتين بيتحكموا فينا القوتين دول قال عليهم فرويد السعاده والالم وكارل يونغ بعد كده سماهم بنفس الطريقه السعاده والالم البهجه والالم السعاده والالم pain and pleasure بين اند هوب طول ما انت ماشي في الدنيا كل حاجه بنعملها في حياتنا عشان نكون سعداء فيها وكل حاجه برضو بنعملها في حياتنا عشان نتفادى الالم فيها خد بالكم الحته دي لان الحياه كلها مرتبطه بالاثنين دول كل واحد فينا بيلبس اللي بيلبسه عشان بتحسسه بسعاده بيعمل حاجات بتحسسه بسعاده ما بيعملش حاجات لان بتحسسه بالالم الانسان هيعمل كل شيء عشان يتفادى الالم وهيعمل كل شيء عشان تنجذب اليه وياخد السعاده هنا بقى في مشكله لو الانسان خدوا بالكم الحته دي مهمه جدا لو الانسان ربط سعادته بحاجه سلبيه هيستخدمها التدخين التدخين هو التدخين ايجابي لكن الانسان ربطها بالايجابيات انها بتريحني لازم ادخن بعد الاكل لا لو ما دخنتش هتخن لو ما دخنتش هتعصب لو ما دخنتش مش هعرف افكر مش هعرف اقرر ودي النفس واعذار ملهاش لعنه اطلاقا بالحقيقه لكن انت ربطتها طالما ربطت اي حاجه بالسعاده حتى ولو سلبيه هتلاقي نفسك رحت لها هنا بقى لو ربطت اي حاجه بالالم حتى ولو ايجابيه هتبعد عنها ودليل على كده هتبص تلاقي مثلا هقول لك حاجه ممكن حد يربط الالم بالالعاب الرياضيه بانه يحسن صحته يا راجل بلاش كلام فارغ هو انا عيل ده لعب عيال ولسه هاخد دش وانت عارف لسه هستحمى وانتوا عارفين في ناس كتير بتستحمى بس في العيد فيعني يقول لك ولسه هستحمى يا راجل بلاش كلام فارغ واروح اتبل واعرق لا بلاش لا انا احسن كده انا براحتي وبعمل مجهود كبير قوي وبتعب ربطها بالالم طالما ربطها بالالم ممكن جدا يروح يلعب رياضه وهو خارج جسمي مدغدغ وتعبت وعملت مجهود طالما بيتكلم كده يبقى ربطها بالالم وطالما ربطها بالالم شويه شويه شويه الجزء المنتظم هيشده ويقعده زي ما كان قبل كده الجزء الديناميكي يقول له تعالى انت مش عايز تحسن صحتك مش عايز تنزل وزنك مش عايز تظبط حياتك طب ما تتحرك يا اخي شويه لكن الجزء المنتظم يقول له فاكر ده انت اتألمت ده انت ربطتها بالالم ده اللي بيحصل عارفين اي حاجه تربطها بالالم تبعد عنها واي حاجه تربطها بالسعاده تقرب منها مهما كان لو ربطت الالم بعلاقه زوجيه هتلاقي نفسك بتتفاداها وتطلب الطلاق الناس لما بتتجوز بتكلم على اول اسبوع طبعا لما بيتجوزوا اخر روعه واخر حلاوه واخر الكلام كله متقبلينه ويعني بتبقى روعه ايه السبب الواحد بيربط كل سعادته بالعلاقه دي بالزواج ده وبعدين يختلفوا في الراي يبدا يركز على السلبيات ويربطها بالسلبيات والعقل البشري بيبني على اخر تجربه وبيكبرها لك ويدعمها لك وتبص تلاقي نفسك كل ما تفكر في زوجك او في, في الزوجه تفكر في زوجها في زوجها او زوج يفكر في زوجته المخ يفكره باخر تجربه وتبني عليها شويه شويه شويه لغايه ما تربط الالم بحياتك الزوجيه والنتائج اللي في العالم النهارده بتثبت الكلام ده شوف النهارده الطلاق نسبه الطلاق عامله ازاي بص حواليك هتلاقي حد في الحي اذا كانش حد في بيتكم انتوا الناس بتطلق ليه بسبب الروابط دي فلازم تاخد بالك من روابط السعاده والالم انتوا عارفين روابط السعاده والالم مليانه قصص تحفه كل الاعلانات اللي موجوده في اي حته سواء في جورنال لو كانوا يعرفوا المبادئ دي او موجوده في التلفزيون او موجوده في السينما او موجوده في مجله لو يفهموا الموضوع ده كويس يمكن بيعملوها من غير ما يعرفوا لكن لازم يربطك بالسعاده والالم انتوا عارفين في وقت من الاوقات القصه دي تحفه انا قلتها مره بس هقولها لكم تاني في وقت من الاوقات كنت بتفرج على قناه من القنوات كنت في كندا وبعدين كان قناه وكان في اخبار وكله بيخش في كله وبعدين فجاه راحوا موقفين وكان في فاصل وبالفاصل بصيت الواحده عماله تبكي وتقول يا رب ومعاها حته كده عيل حته لحمه بيبي وعماله ماسكاه وعماله تهز فيه تقول يا رب ساعدني يا رب ساعدني انا افتكرتها داخله في المصيبه حد ضربها بقنبله ولا بتاع يا رب ساعدني وفجاه الباب بيخبط واحده صاحبتها قالت لها مالك مالك تعبانه كده قالت لها ابني قالت لها ماله قالت لها على طول بيوسخ نفسه مش عارفه مش عارفه انضفه قالت لها اعمل ايه قالت لها بامبرز يا حبيبتي بامبرز انت نسيتي احلى حاجه في الدنيا قالت لها طب اجيبه منين من الاجزخانه اللي جنبها طب خدي الولا راحت البوم راحت نازله جري راحت الاجزخانه جابت البامبرز وقعدت نظفت ابنها وراحت ملبسه له والولا كان سعيد وفرحان والام بتضحك ومبسوطه وبتبص لصاحبتها مش عارفه اشكرك ازاي قالت لها ما اشكرينيش انا اشكري بامبرز يا حبيبتي وانا قاعد بتفرج على الاعلان ده حسيت ان انا عايز بامبرز لنفسي مش معقول ده ايه ده عارف يربطك بالالم لو ما اشتريتش السلعه دي ويربطك بالسعاده والبيبي اهو مش مجرد اشتري من عندنا لا ده يجيب لك ام ويجيب لك بيبي وسعاده والم عشان تتحرك وتشتري ده يا راجل حاجه عجيبه جدا سلمة تطلع سلمة وتنزل سلمة وتطلع سلمة وتنزل سلمة وحاطط لك ناس وجايب لك أحلى ناس وصحتهم إيه وآخر حلاوة مش كده وبس كده عارف رفيعين يطلع سلمة وينزل سلمة عشان تشتريها السلمة دي ب 50 دولار تشتري سلمة هو ما فيش سلالم كفاية في الشوارع ما فيش سلالم في بيتكم لا تشتري السلمة دي عشان خاطر وزنك يبقى يبقى أحسن فتبص تلاقي إدراك الألم وإدراك السعادة والروابط بتاعتهم تدرك انت بتربط ايه بالسعاده وتكون ادراك ايجابي وتكون رابط ايجابي عشان تروح لها وتتمتع بيها وانت بتدرك ايه بالالم ورابط ايه بالالم اربط الالم في التدخين اربط الالم في الغيبه اربط الالم في النميمه اربط الالم في السلبيات والحاجات السيئه واربط السعاده في تقربك من الله سبحانه وتعالى اربط السعاده من انك تقوم تصلي الفجر في وقته اربط السعاده انك تكون افضل انسان لك وللي حواليك اربط السعاده بانك تكون افضل مدير في حياتك اربط السعاده بحياتك اربط السعاده بالدنيا اربط السعاده تبقى عارف الدنيا ممكن توصلك للاخره اربط السعاده بالحاجات اللي تنميك وتخليك تكمل رحلتك في طريقك الى النجاح ولغايه ما اشوفكم المره الجايه افتكر انا احب اخلص بدي ولا انت طولك ولا عرضك ولا وزنك ولا ولا انت الاسم اللي ادولك الناس ادرك بقى خلي عندك ادراك بنتكلم على الادراك ما تخليش حد يقول لك حاجه لان انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى ما تخليش حد يقول لك اي حاجه قول له رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا لان انا افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى عشان كده من اول النهارده عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك ادرك بنتكلم على الادراك تدرك ان اللحظه دي ممكن تكون اخر لحظه في حياتك فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام بالرسل الانبياء الصحابه اولئك الصالحين وبعدين عيش بالكفاح ادراك انك تكافح انك تقرا انك تفتش حسن نفسك كل يوم ولما تحطها في الفعل وعارف اهدافك تحطها في الفعل بتدرك انك تكون ملتزم بتدرك انك مصر على هدفك بتدرك انك مرن في اسلوبك بتدرك انك منضبط وبتعملها باستمراريه باستمرار وبتدرك انك من اول النهارده عيش بالحب وقدر قيمه الحياه ولغايه ما اشوفكم المره الجايه ان شاء الله على الطريق الى النجاح ونتكلم على تكمله الادراك وبعدين هنخش بعد كده في الاحتياجات العشره للانسان عيش بحبك لله سبحانه وتعالى وزع الحب حواليك خليك تبقى حب خليك منور لنفسك وللناس وقدر قيمه الحياه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته